بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حللني بنا ناخد موضوع تاني من سلسله سفر الامثال او تجاره الحكمه بعنوان الروح المكسوره الروح المكسوره دي ايه دي جات كتير بقى في الامثال يعني انا اول مره وانا بحضر السنه دي في سفر الامثال اكتشف ان في مواضيع معينه متكرره في سفر الامثال اولها طبعا الحكمه ذاتها واقتنائها لكن من المواضيع المتكررة الحزن والغضب والكسل والشهوة دي مواضيع كده سفر الأمثال مركز على الحاجات دي وكل موضوع من دول ممكن تدرسه مرة خلال ال 31 إصحاح تذاكره كده وتطلعه من كل الإصحاحات الروح المكسورة يقصد بها واحد حزين واحد متضايق واحد مكسور تعالوا نشوف الآية قالتها ازاي آية من ضمن الآيات أمثال 18 يقول روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المكسورة فمن يحملها تعبير جميل ليه كلكم شفتوا مريض شاكر راضي مبتسم وكلكم قابلتوا ناس صحتها الطبيعية وفلوسها كتيرة لكن مكسورة كسرة بحيث ان مش عارفه تشيل روحها مش عارفه تعيش مع ان ما عندهاش مرض او ما عندهاش تجربه كبيره اذا الموضوع نسبي جدا مش معنى ان في مرض شديد يبقى لازم الروح مكسوره لا في روح قويه تحمل مرض شديد ومش معنى ما فيش حاجة كبيرة لا مرض ولا حادثة ولا ظلم ولا خسارة ولا اضطهاد تبقى الروح طبيعية لا ممكن تبقى روح مكسورة ومفيش سبب يكسر قوي للدرجة دي وقد يحتمل الإنسان مرض شديد ولا يحتمل نفسيته المكسورة يعني احتمال الحزن ساعات يكون أصعب من احتمال الوجع ساعات الوجع يكون أهون من الحزن الحزن أو وجع القلب يعني ساعات يكون صعب أكتر من المغص والصداع ونقح العظم وال... ساعات يكون أصعب عشان كده الحكيم بيقول الروح المكسورة مين يشيلها يعني ده موضوع كبير ما أظنش فيكم حد بالذات يعني الشباب الكبير ما جربش الروح المكسور أو ما يعرفش يعني إيه يجي لك وقت تبقى روحك مكسورة أو نفسك منكسرة أو الحزن مطابق على قلبك كده بحيث تبقى الحياة كلها ملهاش طعم وتبقى إيه مش عارف تعمل حاجة ومفيش نفس لأي حاجة تعالوا نمشي مع كام آية تاني في نفس الاتجاه عشان برضو بقى ايه سفر الأمثال يملى عقلنا شوية يقول القلب الفرحان يطيب الجسم نفس المعنى لو انت جواك فرح تلاقي جسمك صحيا كمان كويس يعني ممكن يبقى واحد مش صغير في السن 80 سنة مثلا انما بسبب قلبه الفرحان في حيوية في طاقة واحد عشرين سنة بسبب الحزن اللي في قلبه تحسه مش قادر يشيل ورقة فهنا الجسم مرتبط بال... بالقلب وده العلم دلوقتي بيقول في حاجة اسمها psychosomatic diseases يعني السايك السايك دي اللي هي النفس somatic soma اللي هي الجسد فطالع من جوه على بره يعني النفسية مسمعة مسمعة بقى في نقح عظم مسمعة في دوخة مسمعة في صداع مسمعة في إسهال هي مسمعة وخلاص القلب الفرحان يطيب الجسم والروح المنسحقة تجفف العظم شوفوا الكلمة تجفف العظم يعني عظمته ناشفة يعني يبقى ايه ناشف العظم في رأيي يعني متألم مع كل حركة كل حركة بتوجعه مش لأن عظمه بيوجعه لأن روحه منسحق تعبير تاني للحكيم يقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلق طبعا على فكرة أغلب حكمة سليمان بتتعرض على شكل الحاجة وعكسها عشان تبان الحزن قصاده الفرح الحكمة وقصادها الجهل الشهوة وقصادها النقاوة والطهارة وهكذا القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا طبعا دي سهلة واضحة انت بتعرف قلب اللي قصادك من وشه الوش البشوش الطيب ده معناه قلب نظيف على طول معناه قلب رايق والوش الكشري قوي صعب قوي يكون القلب نظيف يعني وبحزن القلب تنسحق الروح يعني ايه الروح تبقى منسحقة بسبب الحزن عشان بس يربطنا ان الحزن ده انسحق قلب الفهيم يطلب معرفة وفم الجهال يرى حماقة كل أيام الحزين شقية يعني الحزين يومه ملوش طعم أيامه بتعدي وكأنه مش عايش فتبقى كل الأيام شقاء مع ان الايام فيها حاجات حلوه بس هو مش شايف مش بلاحة بسبب الحزن اللي هو فيه كل ايامه شقيه والعكس اما طيب القلب فوليمه دائمه يعني اللي قلبه طيب او اللي قلبه فرحان كانه طول الوقت في وليمه وليمه يعني هيصه وفرحه وعيد واحتفال تصور واحد عايش على طول في الجو ده الموضوع ريلاتيف موضوع نسبي جدا ملهاش علاقه بالمشاكل هي علاقه بجواك ايه في واحد عنده كل مسببات الفرح وكئيب وفي كل واحد عنده كل مسببات الكآبة وفرحان هنشوف نوصل لها ازاي لكن احنا ما زلنا في تأمل الروح المكسور أمثال 14 يقول ايه كل ده من الأمثال خلي بالكم أيضا في الضحك يكتئب القلب دي غريبة جدا بقى يمكن جالكم مثلا مرة على الفيسبوك ولا الواتساب حكاية مشهورة حصلت بجد في أحد البلاد راح واحد لدكتور نفساني يقول له انا كئيب دايما ومش عارف انام ومفيش حاجه ليها طعم وعاوز اموت وكده عادي يعني من اللي بنسمعه كتير فالدكتور ده ما بيحبش يدي دواء بسرعه في الدكاتره نفسين بعضهم كتير ما يحبش يبتدي بالدواء ففضل يقول له طب انت عندك فلوس عادي ناس بتحبك بيحبوني طب انت بيتك ما فيش احسن من كده عيالك كويسين شغلك ناجح اه ففي الاخر بيقول له بص بقى مش لاقي لك حاجه تعملها في واحد مشهور دمه خفيف قوي بيطلع في المسرحيات اسمه فلان انا سمعت عنه بيقولوا اي حد بيضحك لما يتفرج عليه قال له انا انا فلان ده انا فلان اللي بضحك الناس كلها خلي بالكم ده ممكن يحصل صلاح جايين كان بيتعالج من اكتئاب فهنا في الضحك يكتئب القلب عندنا في الطب في حاجة اسمها masked depression masked depression يعني ايه هو هو مكتئب من جواه بس بيضحك لكن فجأة ينتحر لأن هو مش عاوز يبين خالص مقدار الكآبة اللي جواه فهو مش مبين ده احنا ساعات نعتبرها نعمة ان وشك كشفك انك انت بيبان على طول في ناس تقراها بسهولة من كلمة من وشه لكن في ناس احيانا بتبقى قوية مع نفسها زيادة انه يبقى جواه كآبة فظيعة ومن بره مش مبين خالص وصعب تكتشفه ويبقى بيتكلم عادي وبيضحك عادي لكن جواه بركان وبالتالي غلبان جدا لانه محدش حاسس باللي جواه في الضحك يكتئب القلب يبقى الضحك مش علاج للكآبة خلي بالكم دي دي فلسفة قايلها سليمان من 3000 سنة في ناس فاكرة لما تبقى متضايق واتفرجت على فيلم كوميدي هيروح المضايقة ما بتروحش انت اول ما هتخلص الفيلم هتلاقي نفسك كئيب تاني لانه ده مش علاج ده بالعكس ده ساعات وانت بتضحك تبقى متضايق لانك متأكد ان ده مخدر مؤقت ده مش علاج وعاقبة الفرح حزن يعني الفرح هنا مش الفرح الروحي الفرح الارجح يقول لك هاكل اكل حلو عشان افرح مغص كمان مش بس حزن واخدين بالكم فتبقى ايه عاقبه الفرح حزن القلب صدقوني المعاني دي معناها سليمان كان بيعدي على الحاجات دي وفاهمها كويس القلب يعرف مراره نفسه تعبير رائع وبفرحه لا يشارك غريب يعني ايه يعني فعلا لما تكون متضايق جدا مفيش حد حتى من المقربين يقدر يعرف بالظبط حجم المرارة اللي جواك ولما تكون فرحان قوي برضو مهما شاركوك ممكن ما يكونوش واصلين للي جواك فرحتك لا يعبر عنها ومحدش غريب يعرف يشاركك في اللي جواك فقلبك ده ملكك انت على قد ما في مرارة شديدة ممكن محدش يعرف يدوقها كذلك الفرحة محدش يعرف يشترك فيها هسأل كم سؤال كده عشان يعني نحاول نوصل لفكر حكيم في موضوع الكآبة والحزن لماذا يسمح الله بالحزن ليه ربنا اللي بيحبنا بيحبنا قوي يعني ما حدش فينا بيحب عياله زي ما ربنا بيحبنا ما حدش فينا بيحب نفسه زي ما ربنا بيحبنا طب على قد ما بيحبنا قوي ليه بيسيب كل ولاده بدون استثناء يعدوا على أحزان بدون استثناء لازم لازم كل الكلام ده يكون عدى المرارة والانسحاق والمنكسر والكآبة كل الكلمات دي لازم تكون عدت وهتعدي لازم في حكمة تعالوا نحاول نسرح في الحكمة الإلهية لماذا يسمح الله المحب بحزن أول سبب أجمعه عليه الآباء أن الفرح هو المستقبل هو مش الحاضر الفرح ينتظرنا في الأبدية هنا أرض أحزان هنا طبيعة الحياة على الأرض مش طبيعة الفرح من ساعة آدم وحواء لما سقطوا بالحزن أو بالتعب أو بالنكد هتولد العيال وهتشتغل في الأرض هتتعب ما بقتش الأرض مبهجة ولو مبهجة تبقى وقتية لكن طبيعتها إيه؟ لا طبيعتها تميل للحزن لأن الخطية دخلت الحزن للعالم ربنا ما خلقش الحزن الحزن نتيجة مباشرة للسقوط للخطية للانفصال عن الله لكن لما ربنا خلق الإنسان خلقه عشان يفرح للأبد بس الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس جاب في إيه في ديله الكآبة والحزن إذا ربنا يسمح بحزن عشان نفضل دايما مشتاقين إمتى نروح السماء ويمكن كلكم ما عداش عليكم اشتياقات للسماء إلا في لحظات التعب التعب النفسي يعني طول ما أنت الدنيا ماشية وقلبك معقول تلاقي السماء تنساها تفكرش فيها ما هي الدنيا ماشية ما أنا مبسوط أوي إنما لما يشد أوي الحزن أو المرار تبصوا تلاقوا إيه فكرة السماء تزغلل عينيك امتى بقى نمشي بقى ليه لأن عندنا وعد السماء كلها فرح تاني سبب لأن السقوط جعل الحياة تميل للحزن الحزن بيشاور طول الوقت على في غلط في الموضوع في خطية مش لازم بالضرورة مباشرة يعني مش كل كئيب معناه عامل عملة لا بس هي مجموع الكآبة والأحزان اللي في قلب الإنسان هي أساسا نتاج خطايا لأن الطفل تلاحظوه يميل للفرح طفل الطبيعي طبعا في أطفال أغلبها مش طبيعية دلوقتي إنما يعني الطفل السنتين ثلاثة تلاقوه يحب يضحك ويحب يلعب وما يعولش الهم لكن احنا بنعمل احنا بنعلمه الهم والنكد والحزن فيبتدي كل ما يكبر ويلقط من الدنيا يبتدي بقى يكشر يبتدي يكتئب لكن الطبيعي في الأطفال هو السعادة عشان كده المسيح بيقول خليكم أطفال لأن الطفل أقل خطية أقل سقوط ما توسخش لسه وبالتالي تلاحظوا أنه البهجة أسهل لكن دلوقتي في حاجة اسمها اكتئاب الأطفال في العلم بيتعالج من كتر ما في أطفال كتيرة مشوهة نفسيا بسبب أهاليهم الله يسمح بالحزن لأن كمان المرارة والحزن بتنظف القلب من الشهوات وتخلي الواحد يصلي الفرح العالمي يعطل الروحانية الأكلة الحلوة والقعدة الحلوة والفسحة الحلوة والفيلم الحلو كله حلو لكن الحياة ده كله ما يبنيش حياة روحية اللي يبني الحياة الروحية لما تكون متضايق وتدخل تعيط في الصلاة ده بيعمل ايه بقى بيسيح حجر جواك قلبك الناشف ده عمال يسيح مع الوجع اللي جوه ومع الحزن اللي جوه فربنا عارف ان ده علاج لقلوبنا وعلاج لداخلنا وهو الداخل ده اللي هيقعد في الاخر هو ده المستقبل ارواحنا دي تتنقى فيبقى لها نصيب في السماء ويمكن كلكم تجمعوا انه اجمل صلوات او احر صلوات خرجت في اصعب اللحظات وانت مقهور وانت خايف وانت حزين وانت مهزوم وانت متمرر لو صليت فعلا في الوقت ده هتحس انك كانك عمرك ما صليت لا قبلها ولا بعدها يبقى واضح انه هنا في قيمه للحزن الناس ما بت... ربنا حاسبها عارفها كويس ان الحزن بيطهر القلب طبعا في اسباب كتير احنا نقدر نقول انه الحزن ده ممكن يكون بيدي حكمة أكتر من الفرح الحزن بيجيب صبر الفرح ما يجيبش الصبر الحزن غالبا يجيب تواضع الفرح ساعات يجيب كبرياء في حاجات كتيرة أنا مش قايلها بس أنا عاوز أدخل في نقطة أهم ليه الإنسان ساعات يكتئب من غير أسباب حد فيكم مرة صحي الصبح لقى نفسه مكتئب خلاص خلاص مش محتاج إجابات شكرا الإجابة واضحة جدا يعني بدون مقدمات كده انك تلاقي نفسك مقبوض او متضايق او مخنوق مفيش سبب واضح يعني مفيش حاجة جديدة هي مشاكل هي المشاكل والناس هي الناس والنكد هو النكد عادي يعني انما المشكلة انا متضايق بزيادة لكن مفيش حاجة واضحة طبعا في بعض ال... الاحزان بتبقى مرتبطة بموقف واحد خسر كل فلوسه طبعا هنا حزن مسبب واحد جات له حادثة صعبة خسر حد غالي عليه هنا حزن مسبب واضح لا أنا بتكلم عن المرارة والكآبة والحزن اللي ساعات تيجي وأنا مش شايف سبب واضح هنقول شوية أسباب ومع كده برضو مش هنقول كلها لأن في حاجات أسرار كل واحد مع نفسه أول سبب الطموحات العالية ساعات يكون من غير ما تاخد بالك انت عندك حاجة اسمها expectations هاي توقعات اعلى من الطبيعي وعمال يا عيني تتكبس كبسه ورا كبسه وانت مش واخد بالك ففجاه كده قفلت بقى معاك فانت متوقع توصل شغلك في ميعاده ما حصلش متوقع كوبايه الشاي تطلع مظبوطه ما حصلش متوقع الشغل النهارده يبقى هادي ما حصلش متوقع الناس فاكرين عيد ميلادك ما حصلش متوقع مراتك تكلمك تقول لك اخبار حلوه عكننت عليك متوقع مش عارف المدير يديك مكافاه جاب لك جزا فانت متوقع حاجات بالرغم اللي انا قلته ما هواش حاجات ميجور يعني عادي مراتك تضايقك عادي المدير المدير يسمعك كلمه بايخه انما لانك انت متوقع حاجه تاني فجأة لقيت نفسك قفلت بقى واكتئبت واتغميت غم زيادة بس في الحقيقة مفيش سبب يستاهل كل الغم ده عارفين زي ايه تعبير كيف يونان أربعة جميل أوي يقول لك لما بتوع نينوى تابوا غم ذلك يونان غما شديدا ايه ايه العلاقة يعني مفيش اي علاقة الناس دي تابت تابت ولا هلكت حتى انت مالك لكن انت رايح عشان يتوبوا فتابوا تتغم ليه بقى مش منطقي صحيح احنا بنقعد بقى نحللها ونقول اصله يمكن كان عاوزهم يهلكوا هي مش كده ده نبي برضه قلبه نضيف لكن فجأة غم فك شويتين لما طلعت اليقطينة اليقطينة وقعت عادي يعني قوي غم ذلك غما شديدا يقطينة زي واحد يلاقي مثلا عجلة العربية نايمة غبما شديدا هي بالظبط كده طب ما تستاهلش لا هي ما بتبقاش هو ده السبب بيبقى تراكمات كتير قوي ودي الايه القشة اللي مش عارف ايه انكسرت البتاع يكتئب الانسان ساعات بدون اسباب مع الطموحات والاحباطات دول كمان كلمتين زي بعض الارهاق الشديد كتير منكم احبائي بينسى نفسه احنا ساعات بنبقى بنعمل مجهود غير مناسب لطاقتنا العاديه او لسننا او لظروفنا الصحيه او لظروفنا النفسيه احنا رتم الحياه دلوقتي مش طبيعي مش انساني الرتم مش انساني لانه زمان كان الفلاح يطلع الصبح يشتغل ويرجع بعد الظهر في بيته ياكل لقمة وينام بدري ويصحى عادي واخد ست سبع ساعات نوم يصحى مع الشمس الصبح ياكل لقمة ويطلع شغله والست تطلع تجيب طلباتها كان رتم طبيعي لما دخلت الكهرباء ودخل التلفزيون ودخل الفيسبوك محدش بينام بالليل والصبح نومه مش طبيعي لأن الصبح ما يديش النوم الفايدة بتاعت بالليل فبقينا كلنا عايشين ملخبطين في نفس الوقت كانت الحياة محدودة يعني ايه ليك شويه علاقات دلوقتي العلاقات انا بفاجئ في ناس عايشه على الفيسبوك بتتكلم مع ألف نفر طب ليه انت عامل في روحك كده ايه قيمه الناس دي كلها في حياتك انت كده مكعبل نفسك في هموم ومشاكل وعلاقات زحمه انت اللي عاملها لروحك اساس ده غير الزحمه اللي في الشارع ده غير الزحمه اللي في الشغل وفي واحد يزحم كمان في الش- في الخدمه فاحنا ساعات بنكون من كتر الارهاق الذهني او الارهاق البدني بنكتئب من غير ما ناخد بالنا ان احنا عاملين مجهود نفسي وعصبي وجسدي فوق الطبيعي ساعات الواحد يكتئب بسبب اللوم والعتاب والنقد والتوبيخ المتكرر في واحد يبقى عايش مع شخصية ساعات يسموها الباحثة عن الكمال وده تسمية مش دقيقة على فكرة مش بحبها لأنها تضحك على الناس لأن هو لو كامل ما يعملش كده الشخص اللي هو كثير النقد ده من غير ما تحس ممكن يكون مؤدب جدا ومهذب جدا إنما لا يمكن يشوفك جايب عشرة من عشرة فبعد شوية يكسرك من غير ما تحس هو لو كان ده اتعمل بالطريقة الفلانية كانت هتبقى أحسن حلو بس بس بقى إيه مقالة آه طب ليه ده ما جاش هو ده ليه ما حصلش هو ما عملناش هو indirectly ساعات يكون بيطلعك من غير ما تحس فاشل ما بتعملش ولا حاجة صح ولا حاجة بتعملها كاملة أو صح وانت مش واخد بالك لانه مهذب طبعا في ناس مش مهذبه بتبقى واخد بالك لكن ساعات تبقى مش واخد بالك بس هو وصلك لإيه كسرك خالص نفسيا لأن أي واحد فينا عاوز الناس تقول له كويس شاطر عاوز كده طبيعتنا كبشر محتاجين تشجيع حقنا مش عيب لكن لما يكون اللي معاك ما بيشجعش أبدا ودايما شايف النقطة الناقصة من غير ما بتحس انت عمال تتكسر فتحس بقى بالمرارة في وقت بال- بالحزن بكآبة بغم مع ان مفيش حاجة كبيرة وبعدين بقى ايه المشكلة بقى في الطرف الاخر مع اني انا بحسس عليه انت بتحسس عليه بس عمال تدوس على الجرح هي دي المشكلة انه يكون مش باين قوي العنف في الكلام لكن هو في الاخر مؤذي الاخطر من دي بقى في ناس اتبرمجت غلط اتبرمجت غلط انه طول الوقت بيعمل ايه هو بيلوم نفسه او بينقد نفسه وده اصعب ان هو طول الوقت جواه واحد تاني هو نفسه بس واحد تاني طول النهار بيبهدل فيه ماسك له العصايه من جواه ففي الاخر هو حاسس انه تعبان مع انه محدش جه جنبه محدش قال له انت وحش ولا مقصر بس هو جواه صوت بيقول له انت مش نافع انت مقصر انت فاشل انت وحش انت غلبان فعلا لان ده بقى ايه مش بيسمعه كل ساعتين ده شغال على طول ده مفتوح جواه على طول يكتئب الانسان ساعات بدون اسباب ببساطه لقله الصلاه صدقوني الصلاه فيها تاثير روحي كلمه ربنا مع الصلاه احنا ناس روحيين احنا جوانا الروح الروح دي جعانة جدا مجرد انك تصلي مزامير ولا تحضر قداس ولا تقرا الانجيل حاجات كتيرة بتسيح جوه برضه بتتصلح من غير ما تاخد بالك فكتير منكم يبقى مغموم ويبقى ببساطة هو بقاله مدة مش بيصلي كويس بس كده فتلاقيه كده معكر اه معكر عشان ما بتصليش لو صليت كويس العكر هتروح يبقى دي الأسباب المشهورة اللي تخلي فيه اكتئاب مش عارف سببه لكن طبعا في أسباب وجيهة صريحة زي الخسائر الكبيرة ساعات سبب آخر الإنسان خلق ليحب الناس أغلب البشر النهاردة عندهم نسبة وحدة حتى اللي متجوز حتى اللي عنده أب وأم حتى اللي عايش في بيت زحمة حتى اللي في مؤتمر فوق بعض بيبقى عنده وحدة أصل الوحدة مش تواجد الوحدة مشاركة فكل الناس كاتمة جواها وقافلة فنسبة المشاركة ضعيفة مع ان الدنيا زحمة لكن كله بيعاني من وحدة وطبعا الوحدة دي ليها أسباب كتير قوي وت- وأشكال كتير الاكتئاب المختفي ده قال عنه الأمثال أيضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن ساعات يزيد بقى لما الواحد يبقى بيعمل ايه بيطالب نفسه يكمل عادي جدا ويعمل كل واجباته لان هو كمان مش مستحل انه يشكي لان مفيش ح- سبب واضح فمين المشكله هو متضايق بس لو قال انا متضايق كل الناس هتقول له من ايه فمش عارف يجاوب فعلى طول هيقولوا له ايه يبقى ايه يبقى بتدلع فمش قادر يقول انا متضايق لانه ما عندوش سبب وجيه فيضطر يستمر عادي كان ما فيش تعب داخلي مع انه تعبان جدا ودي حاصله مع ناس كتيره فيكم ان هو متضايق ومهموم بس لان ما فيش سبب ضخم او لو قال الاسباب اللي حواليه مش هيقدروها فمكسوف يقول وبيكره انه يتقال عليه انت بتتدلع ولان هو مش بيتدلع فيضطر يتحامل على نفسه ويزقه وخلاص يفضل يزق يزق يزق لغايه ما نفسه يقطع في- فجأة ينفجر بقى يبقى عصبي جدا يبقى مش طايق نفسه ولا طايق حد والناس كلها بصاله هو حصل ايه مفيش حاجة بالنسبة لهم مفيش حاجة لكن بالنسبة له في كتير الاكتئاب المختفي ممكن تلاقوا ناس بتضحك ضحك هستيري يعني ضحك بمبالغة آه، آه، حاجات ما تضحكش بس بيضحكوا عليها وعاوزين يضحكوا وخلاص الحقيقة ده كل ده بيخبي اكتئاب غالبا ممكن الاكتئاب المخفي ده يغرق نفسه في مشغوليات اكتر في محاولة انه يطلع من المود ده فتبص تلاقوه ايه عمال يت- يشتغل اكتر هو بيشتغل اكتر ونفسيته بتتعب اكتر هو مش واخد باله او بيخدم اكتر وهو مش مرتاح برضه ممكن توصل انه مش عارف ينام او حتى لو نام يقول لك انا زي اللي صاحي ما هو ده ده برضه مرارة جوه ده من كتر ما المخ مصحصح زيادة مش عارف يدخل في الديب سليب النوم العميق ده نعمة عشان كده يقول يعطي أحباءه نوما كونك تفصل خالص في ناس طبعا بتفصل بزيادة يعني إنما إنما في واحد يبقى نام زي ما ما نامش يقول لك أنا صاحي تعبان مخي مدهوش كأني ما نمتش بالظبط هو ده غلبان لأنه ده أحيانا يكون برضو حزن داخلي ده يجيب معاه بقى كوكتيل من المشاكل الأخرى يجيب معاه قلق يجيب معاه خوف يجيب معاه تشاؤم كل ده دول بقى أصحاب ال- الموضوع طيب تعالوا نقول لكم بقى رسائل قصيرة عشان نعالج القصة دي أتمنى يكون الموضوع حاسين بيه إما كانش ليكم يبقى هتلاقوه في أقرب الناس ليكم أول رسالة كده مسجات قصيرة كده يتهيألي مهمة ومفيدة وعملية أول رسالة لا تستبعد نوبة كآبة فجأة أنت إنسان أنت إنسان ضعيف أنت لسه ماشي على رجليك منتاش جبار منتاش قديس ما تستبعدش كإنسان مهما كنت خادم ومهما كنت بتصلي إنك بدون مقدمات تلاقي نفسك متضايق ومتضايق بزيادة ممكن يحصل كده ده مش معنى إنك وحش ومش معنى إنك بعيد عن ربنا ومش معنى إنك خاطي لا لا معناه ببساطة إنك إنسان إنسان ضعيف إيليا الجبار ده جالت نوبة كآبة قال يا رب خدني في وقت الحقيقة كان عامل إنجازات كبيرة ما كانش يستاهل أبدا رد الفعل ده إذا ده مش رد فعل دي نوبة كده عدت عليه لأن لما بتستبعدها عن نفسك بتلوم نفسك أكتر فاهمين أنا ليه بقول الرسالة دي أنت بتستكتر بتتضايق بتستكترها على نفسك بتقول ما أنا ما أنا ما- ماليش حق أتضايق أيوة ما مالكش حق بس الحقيقة أنت بني آدم والكآبة دي مش لازم تيجي لواحد عامل مصيبة ولا جاية له مصيبة هي بتيجي لأي ناس في أي وقت بطبيعة الحياة على الأرض تاني رسالة لا تظن أن الأقوياء لا يكتئبون بلاش الاعتقاد الخطأ ده أن الأقوياء غير معرضين للكآبة لا لا بولس الرسول قوي قال مكتئبين في كل شيء في لحظة من اللحظات قال كده لكن غير متضايقين ربنا يسوع أقوى الكل بدأ يكتئب ويدهش يدهش يعني يبكي بحرقة بانفعال بصوت في لحظة الكآب فاوعى تفتكر انه الاقوياء لا يكتئبون لا انت ممكن تبقى قوي ويجي لك لحظات حزن شديد ثالث رسالة أقولها لك فترات الكآبة ذخيرة للعمر لو تحولت إلى صلاة أقوى لحظات في عمرك هي اللحظات اللي تبقى جواك قهرة ومرارة وانسحاق وانكسار بس تطلع ده كله في الصلاة يا بختك لو عرفت تعمل كده اليوم ده بسنة من عمرك الساعة دي اللي صليت بحرقة دي ده ده توزن سنين مش سنة حنا أم صمويل لما صلت بحرقة غيرت مسار التاريخ كله كل عمرها قبل كده غير عمرها بعد كده لأن بسبب الصلوة دي جابت صمويل النبي صمويل النبي ده غير تاريخ العهد القديم كله فهي الوجع اللي كانت فيه ده والصلاة اللي طلع منها في الوقت ده ده كان ذخيرة مش لنفسها بس على فكرة للشعب كله رسالة أخرى أقولها لك الاستسلام يحول العرض إلى مرض الحتة دي مهمة بقى يعني إيه إياك تستسلم للكآبة فما تعملش حاجة دي أخطر حالة بقى اخطر حاجه انك متضايق تقوم ايه تنام تبرطم تكسر تزعق وخلاص لا وخلاص لا انت متضايق بنقول صلي بنقول اعمل حاجه تفيدك لكن تستسلم خالص هيحصل ايه اخطر حاجه ان الحاله دي المراره دي ممكن تطول تدوم انت مش عاوزها تدوم عاوزها تفك ادخل صلي صلي صلي صلي صلي لغايه ما تفك خلاص فقت حب اللي حواليك واخدمهم هتلاقي الحكايه فكت لكن تستسلم لا عاوز تصلي ولا عاوز تعمل اللي عليك ولا عاوز تحب الناس ولا وتفضل تقلب في الافكار السلبيه دي يبقى انت عمال ايه بتحول مجرد الصداع ده الى ورم في المخ بقى يعني ايه بقت حاله مزمنه بقى طب ليه تعمل في روحك كده كان ممكن يروح وخلاص انت بتهدر الحياة فاكرين الآية اللي قالت كل أيام الحزين ايه شقية هنا أقصد اللي استسلم للحزن لكن لو ما استسلمش لا ما كلنا بنحزن هيطلع منها ويفرح ويضحك من قلبه بقى ويعيش منتصر وكل حاجة وبعدين يقع تاني ما حصلش حاجة لكن كل أيامه شقية يبقى هو حكم على نفسه بالشقاء بسبب استسلامه بقى اللي مستسلم ده بيأذي نفسه جداً رسالة أخرى مهمة احذر من أن الكآبة معدية خلي بالكم الحتة دي بقى لما تكون واقع قوي حاسب على اللي حواليك ولو لقيت واحد جنبك واقع قوي حاسب على نفسك بمعنى مرة قعدت مع دكتور نفساني كبير فكان دمه خفيف قال لي احنا في العيادة ساعات يجي لنا ايه سبع تمن حالات اكتئاب ورا بعض لما الواحد بيبقى عاوز يقفل ويجري ويروح وفجأة يجي لنا حالة في حاجات بقى ايه عكس الاكتئاب مفيش داعي للتفاصيل عشان محدش ايه يشك في روحه اللي هو بيبقى رايق بزيادة ده وبيضحك في الفاضية والمليانة فبيقول لي احنا بنستناه ده بقى يعني لما ايه كام حالة كده لا ده أنا بستنى ده ما بقاش عاوز يمشي ممكن أرجع له الفيزيتا بس تعالى هنا أقصد إيه حاسب لأنه ممكن وأنت بتسند آخرين تكون بتقع فلازم تاخد بالك من نفسك لأنه ممكن تيجي تسند واحد مهزوم من جواه ما بيستقبلش منك فتقعد تحايل فيه وتحاول فيه وتساعده بس هو مش بيستقبل فتلاقي نفسك انت كمان قفلت لانه امتص طاقتك كلها زي واحد بينقذ غريق بيغرق معاه او العكس لما تحس ان انت مقبوض وتعبان قوي لو قوي فعلا ادخل صلي لكن ما تحملش اللي حواليك زياده وده اللي عمله المسيح ليله جسيماني انفصل عنهم نحو رميه حجر وكان يبكي ويكتئب ويدهش ويصرخ ويصلي ويركع ويعمل كل حاجة وبعدين رجع لآخر الليل ناموا الآن واستريحوا هو عاوز يقول لهم بالظبط أنا ارتحت خلاص ما تعلوش همي لأن في أول الليلة قال لهم اسهروا معايا طبعا ما سهروش عادي البشر ما, بيف... ما بينفعوش إنما على آخر الليلة قال لهم إيه ناموا خلاص ناموا أنا فكيت خلاص أنا رقت كيف أستفيد من الكآبة وأتمتع بالفرح آخر سؤال احنا اتفقنا أهم حاجة تتعمل أنك تصلي كويس وأنك تحب لو قدرت تلاقي مجال أنك تحب أطفال تحب الطبيعة تحب خدمتك هتطلع من المود ده لكن خلينا نقول طب ما تخلي الحياة أكثر فرح احنا مش هنقدر نقول فرح مطلق احنا بشر لسه على الأرض وبنتخبط لكن في آية في الأمثال تساعدنا في الحل تقول كنت عنده صانعا الحكمة اللي بتتكلم الحكمة هي المسيح كنت كل يوم لذته الحكمة لذة الآب يعني الابن حبيب الآب علاقات بقى فوق العقل كده فرحة دائما قدامه إذا كنا بنشوف أن الحكمة هي المسيح فالمسيح فرحان على طول على فكرة المسيح فرحان على طول تقول لي ازاي وهو شايف البشر بيضيعوا اقول لك هو الوضع الطبيعي بتاعه فرح كله فرح لان الابديه فرح وهو صاحب الابديه الابديه جواه عشان كده مره المسيح قال لتلاميذي لي... لتلاميذه ليثبت فرحي فيكم يعني من كتر فرحه قال لهم نفسي اديكوا شويه من الفرح اللي جوايا طب انت داخل تتصلب ده ليله صليبه قال كده قال ولو الفرح اللي جوايا يغلب الحزن اللي, ب... اللي بيجي عليا وانا عاوز الفرح بس يثبت اصل انتوا مش ثابتين يعني ايه تعدي عليكم الفرحه وتطير على طول انا عاوز يثبت بقى يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم يبقى الفرح هو رسالة العهد الجديد افرحوا في الرب أقول أيضا افرحوا وربنا عاوزنا فرحانين بس وعد الفرح الكامل في السماء طب احنا هنا بنحاول نفرح كويس بس الفرح الروحي الفرح التاني يجيب كآبة أكتر يبقى الله سر الفرح طب أوصل له إزاي هي كلمة أو كلمتين هو ربنا سهل جدا توصل له توصل له إنك تروح له وتروح له دي وانت قاعد دلوقتي ده مش مشوار مش هتركب عربية ولا طيارة ده وانت قاعد بتنادي عليه خلاص ابتدينا سكة الفرح إذا كان الله هو سر الفرح إذا الفرح طريقه الصلاة طريق التوبة السكة الغلط بتاخدك بعيد عنه يبقى التوبة بترجعك قريب منه قصة الابن الضال مفرحة ولا كئيبة النص الأولاني مفرح جدا لأنه هو راجع الأب طالع يجري ولقاء رومانسي وفرحة كبيرة وهاتوا الحلة الأولى وجعلوا خاتم في يده حذاء في رجليه ونأكل ونفرح يبقى خليك غاوي توبة وصلاة خليك محترف توبة وصلاة خلي ملخص حياتك توبة وصلاة بتغلط خلاص توب فكرة مشيت غلط رجعها بالتوب كلمة طلعت غلط لمها بالتوب كسلت شوية يلا عوضها بالتوب تاني حاجة إذا كان الله سر الفرح إذا كلامه مفرح كلام ربنا مفرح احنا ليه مش بناكل كلامه ليه عندنا الدواء ما بناخدوش استغرب من بعض المصريين بالذات الستات عندهم مرض ومتشخص وعندهم الدواء في البيت بس ما بياخدهوش تقول لك ليه مش بحب الدواء ايه اللي ما يتحبش في الدواء يعني لو حقنة اقول يمكن ما تتحبش لكن ده قرص ملوش طعم اساسا ايه اللي ما بيتحبش فيه ما بحبش طب ما انت عيانة والعيا بيزيد ومؤذي ما بحبش احنا بنعمل كده بالظبط مع الانجيل هو الدواء والدواء موجود وحلو يعني مش هقول ملوش طعم لا ده حلو انما مش عاوز اخده طب ما انت مكتئب مش مهم خليني مكتئب غريب جدا ان الواحد يبقى متضايق وعنده الانجيل ومش عاوز يتعامل مش عاوز يطلع من الكآبة الانجيل ده بقى آية مزمور وعظة في الانجيل ما هو كل ده يدخل في فرح وجربوا الكلام ده يا جماعه جرب تكون مخنوق قوي وحتى تشغل عظة أو تفسير أول خمس دقايق هتبقى مشكشك ومتغاظ بعد نص ساعة تلاقي نفسك فكيت نفس الكلام في الصلاة تبقى مالكش نفس تصلي ومش طايق روحك طول بالك أول خمس دقايق الطلعة الأولانية دي مشكلة لأن أنت مش عاوز تعمل حاجة ادخل بس في مود الصلاة خلاص انتهى ال ال الوقت البايخ يبقى كلمة ربنا المفرحة بالك بقى لما كل يوم بتاخد الجرعة في ميعادها وتقعد مع الإنجيل كويس وتشبع خلاص وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي إيه للفرح كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي يبقى لما تاكل الإنجيل هتفرح بجد تالت حاجة أقولها لك اتعود تفكر بشكل إيجابي مشكلة الحزن والفرح في ال... في الكمبيوتر ده في الدماغ الفرح والحزن مش بره صدقوني كلكم شفتوا أقل مننا جدا في ظروفهم وفرحانين وأعلى مننا كتير وكئبة طول الوقت مش كده الموضوع هنا السر كله في الدماغ ظبط دماغك انك تفكر بطريقة ايجابية لما واحد يبقى قاعد كده يقول بكرة هيذبحونا واحد واحد ومش هنلاقي ناكل وخلاص الشوارع هتقفل محدش هيعرف يروح شغله و... طبعا متصورين يحصل له ايه في نفس الوقت اللي قاعد جنب واحد في نفس الظروف بيقول بكرة البلد دي هتتصلح وربنا هيمد ايده تاني و... و... والكنيسة هتعمر أكتر وأكتر وهتلاقوا وهنروح السما في الآخر ونفرح بقى بربنا وننسى كل الغلب هو الاتنين في نفس الظروف وقاعدين جنب بعض بس واحد بيفكر بطريقة والتاني بيفكر بطريقة إذا مجرد تفكيرك الإيجابي هيشدك في اتجاه صح إذا الموضوع ده اختياري على فكرة ده اختياري أنت اللي بتختار تفكر إزاي أنت اللي بتنقي مجموع الأفكار اللي تحشي بيها دماغك زي واحد يكون عنده مرض معين ممنوع من الأكل ما بياكلش غير الأكل الممنوع خلاص بقى انت عاوز تموت روحك يعني وفي واحد واخد باله ان الاكل ده ممنوع فيه اكل صحي بياكل الاكل الصحي من الحاجات المفرحة دايما ربنا يساوي الحب مش كده اقدر احط تاني ايكوال تاني يساوي الخدمة مش ربنا الله محبة والمحبة تعبيرها الاولاني ايه خدمة الناس اذا في سر في الخدمة ان الخدمة مفرحة لو انت متضايق وفي مرارة وفي انسحاق وفي انكسار وكل الكلام اللي قالها سليمان وقمت تخدم اللي حواليك نص ساعة هتفك هتلاقي المرارة دي خفت على الأقل ما بقتش بنفس الدرجة رحت المرضى رحت الفقراء رحت الناس محتاجة بأي شكل وتلاهيت في مشاكلهم هتلاقي الوجع اللي في قلبك مش هقول اختفى بس خف كتير يبقى واضح ان احنا عندنا حل اهو كمان الصحبة مهمة قوي الصحبة والمحبة بمعنى ايه ما احنا اتفقنا ان الكآبة معدية اقعد مع ناس عندها رجاء مقبلة على الحياة من هو الذي يحب الحياة ويحب أن يرى أياما صالح في ناس قعدتها مبهجة وفي ناس تقعد معاها عشر دقايق لو انت في قمة السعادة هم قادرين ان هم يكسروك خالص اختار الناس اللي تقعد معاهم من فضلك او اهرب لحياتك من الناس اللي ايه الكآبة طبع عندها وعلى فكرة في ناس مش كئيبة بس بتحب تقدر الجو في ناس مش من جواها مش متضايقة على فكرة بس هي ازاي وازاي ما تشكيش تبقى مش مظبوطه ولازم تديك الوش الضلمه بتاع اي حاجه ومن ورا ظهرك هو مبسوط جدا وجزء من انبساطه ان هو عارف يقدرك ليه بقول الاعتدال لانه طبعا مش هنقدر نختار كل الناس طول الوقت على مزاجنا غصب عنك في ناس حواليك ما عندهاش الحته دي فبقدر الامكان اعمل توازن بين اللي تقدر تحتملهم واللي انت محتاجهم يسندوك اعمل التوازن ده الهدوء والسكوت له دور لان احنا قلنا الزحمه الزياده والدوشه الزياده ذهنيا ونفسيا و... وسمعيا وكل ده مرهق طب ما انت لازم تختلس وقت وتتمشى شويه تشم نفس شويه اهدى شويه لان الهدوء ده بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم آخر كلمة التشجيع له تأثير رائع في علاج الكآبة طب الناس ما بتشجعش طب شجع انت لأن التشجيع معدي عود نفسك تشجع كل اللي حواليك وتبص دايما برجاء لكل شيء هتنقل ده للي حواليك فيبتدوا هم بدل ما يعلموك ط- طريقة التفكير السلبي يلقطوا منك الرجاء والتشجيع وكده يبقى انت غيرت الجو كله بتاع الأسرة كلها بتاع الأصدقاء بتاع الخدمة بتاع المجال اللي انت فيه تبقى انت كده نورت القعدة كلها لإلهنا كل مجد وكرامه